العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله وأحبابي في الله لا يزال حديثنا متصل حول وجوه الإعجاز في القرآن الكريم وقد تكلمنا في اللقاء الماضي حول الإعجاز في التاريخ وهو جانب كما بينا من أخطر الجوانب في حياة الأمة فرب العباد قد قص علينا القصص لم يكتفي بذكر أحداث في التاريخ لا نعلمها كذكر قصة عاد وقوم نوح وغيرها والتي عقبها الرب بقوله تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة المتقين ومعنى قوله ما كنت تعلمها دل ذلك على أن الله عز وجل حدثنا عن قصص ما قبل التاريخ عندنا في علم التاريخ يسمى فترة ما قبل التاريخ قبل أن يسجل التاريخ أو يدون والتسجيل في التاريخ البشري متأخر فرب العباد يحكي لنا هذا القصص بتفصيلات عجيبة جدا لم تكن تخطر ببال أحد من البشر حتى أهل الكتاب من سبقونا بكتابهم آه لم تذكر هذه القصص عندهم لم يذكر هذا القصص عندهم البت والآن اليهود والغرب ينكرون شيئا اسمه عاد لا يقرون بهذا فهل يعني جهلهم بما قبل التاريخ أن ما قبل التاريخ غير موجود؟ يا إخواني حجة العاجز أن يرد ما يجهل لكن إذا ثبت في الأمر علم ونحن لا نعلم يلزمنا أن نتعلم مش كده ليه والنعمة أو جهل أو جهل رد دين الإسلام لأنه لم يسمع عنه قبل ذلك فقال ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ما سمعنا هذا الكلام من قبل انت جئتنا بأمر جديد لم يسبق لنا تعلمه بل ظل على هذه الجهالة حتى ساعة موته وهو يحتضر ساعة احتضاره ساعة قتله في غزوة بدر وهو واقف يقود جيوش المشركين فلما رأى النبي يدعو ربه هو الآخر انبرى يدعو حتى يزعم لقومه أنه عابد الحرمين وكان يدعي هذا أنهم أعبدوا لله من محمد وصحبه وأنه سدنة البيت حتى رد الله عليهم فقال تعالى وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وصلت بل وقف يضرع بهذه الكلمات يقول اللهم إنهم أي محمد معه أقطعوا للرحم جاءونا بما لا نعلم اللهم إنهم أقطع للرحم جه من فين دي هذا دأب الإعلام الفاسد في كل العصور كان زعيم الإعلاميين وحكيمهم أبو جهل لذا لقبوه أبو الحكم لقبوه أبو الحكم وفي كل عصر هنجد أبي جهل لقبه القوم أو الحكم في كل عصر وفي كل مصر مش أبو الجهل محصورة في أبو الحكم محصورة فيه لوحده لا لا هم كسر نسأل الله العفو والعافية فهو أشاع في مكة أننا كنا قبل بعثة محمد إخوة وأحبة وأهل وجيران نصل الأرحام ونتوادد ونجتمع في البيت الحرام وكلمتنا واحدة والذي جاء ففرق جماعتنا وبزر بزرة الخلاف بيننا محمد حين جاءنا بدين جديد نسمع عنه فصار يصنفنا منا مؤمن ومنا كافر ويعادي بعضنا بعضا ويحارب بعضنا بعضا شايفين الفرقة جت ازاي اي واحد من اهل مكة يسمع الكلام ده يقول لك ايه مئات بل الاف قالوا كلام صحيح كنا حبايب واللي فرقنا محمد فصدقوا ابو جهل واكذوبته بقى رسول الله اقطع الرحم ولا جاء باحكام ادق وابلغ مليون مره مما تعرف قريش في صلة الرحم لكن نصل الرحم ثم ندعها تنساق إلى نار جهنم نصلها على كفرها وغيها وضلالها وفسادها أم حق الرحم علينا أن نقومها ونأخذ بنواصي أهلها إلى الخير إنقاذا لهم من شر الدنيا وشر الآخرة يبقى مين اللي أوصل للرحم هم ولا رسول الله ولذلك كل من آمن يعلم هذا علم يقين سيدنا جعفر بن طالب لما واجهه النجاشي إلى مدع محمد قال إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه وإلى مكارم الأخلاق وصلة الأرحام بل حتى مشرك مكة كانوا يعلموا أن دعوة الإسلام لبر الآباء والأمهات ورسالة الرحم أقوى بكثير ما يعرفونه أم سيدنا سعد ابن أبي وقاص لما أسلم قالت يا سعد ألم يأمرك ربك ببر أبويك قال بلى قالت فوالله لا أذوق طعاما حتى ترجع عن دينك هعمل إضراب عن الطعام لغاية ما موت ويعيرك الناس أنك قاتل أمك شوفوا بيلعبوا على إيه على دعوة الإسلام صلة الأرحام وبرع الأمهات وظنت أنها بهذا تخدع سعد أو تستميل قلبه لغير حق قال والله يا أمي إن الذي أمرني ببرك للذي أمرني بطاعته فوالله لو أن لك مئة نفس خرجت واحدة تلو الأخرى ما تركت أمر الدين هكفر عشانك وصلت هم يودوا أي رحم والإسلام يود أوصل الرحم وأسمى رباط في حالة صلة الرحم يبقى مين اللي أوصل للرحم رسول الله ولا أبو جهل وصلت لكن لبس على الناس الحق بالباطل زي الإعلام بتاعنا بالضبط كده لما يجي يلبس لك الحق بالباطل ودي سمات المجرمين على مر العصور اليهود لما استحلوا الميتة عايزين يقول لك الله طب ذبيحة ماتت نرميها في ال- في الترعة نرميها الكلاب مش حرام اللحمة دي دي بقرة ولا عجل نسيبه طب يعملوا ايه قال لك نستحل الميت طب يستحلوها ازاي هي عندهم محرمة بالنص زي ما عندنا حرمت عليكم ميتة حرمت عليهم ميتة فاحتالوا حيلة كحيل أبي جهل وأمثاله لكن دول أساتذته اليهود مش زي أبو جهل طربش لا لا لا دول محترفي تحريف فقالوا لقومهم أي اليدين أسمى وأرقى وأطهر يد الله أم يد البشر في حد يشك في أن يد الله أطهر من يد البشر ها ويد الله أفضل من يد البشر قالوا الذبيحة ذبحت بيد البشر العاصي المذنب والميتة ذبحت بيد الله الطاهرة يبقى أنهي الحلال وأنهي الحرام وصلت ها الحدوثة دي ممكن تخيل على من على كل مرضى القلوب وسفهاء الناس كما قال تعالى عن فرعون وقومه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين وصلت قلت لهم طب أنا أفضل لموسى أفضل في إيه قال لهم آه يعني موسى يقدر يجيب لكم ذهب أنا أجيب لكم ذهب موسى يملك حاجة أنا أملك مصر يبقى مين الأفضل اللي يملك والذي لا يملك اللي يقدر يجيب اقتصاد وفلوس واللي ما عرفش يجيب ها زي ما بيحصل يقول لك لو, لو رجع حسني كنا منغنغين كنا ماشيين برضه لكن دلوقتي محرومين عايزين حسني كنا ماشيين اه بس معذبين منكل بينا من حرياتنا محرومين في حياتنا متتبعين لا حرية لا كلمة لا حركة لا همسة حتى الرجل درس مع مراته في بيت مرعوب لو طرق الباب ليلا لتوقع أنها نهايته مش كده حصل يبقى أنهي الأفضل يقول لك ولا يوم من أيامك يا حسن مش بيقولوا الكلام ده بس الناس انخبلت عايز أيام حسن تاني قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون آوانا ونجانا من هذا الهم كنا نقدر ندي درس نعرف نلتقي في مسجد نعرف ندعو إلى دين الله عز وجل كان فيكم أخ يقدر يمشي في الشارع بدون ما توقفوا كل لجنة ده بيبقى نايم مع الولية في الفراش وخايف يهزر لا أصلهم بيسجلوا حتى حتى قال شاعرهم حتى صدى الهمسات غشاه الوهن لا تنطقوا إن الجدار له أذن كنا في الزنازين داخل السجن وحاطين لنا آلات تصنط جوه الحيطان داخل الحائط قدر الله أخ بدق مسمار لقى الجهاز حتى صار المثل بين الناس يسود الحيطان لهودان لهودان نسأل الله العفو والعافية الرعب والقهر والظلم الذي كنا فيه أليس رفعه من أعظم نعم الله علينا الأموال اللي كانت بتنهب بطريقة ممنهجة هو وكل العصابة اللي حواليه اللي بتأن بتقاتل حتى تستمر في سلبها ونهبها لأموال الأمة خلصنا من هذا الشر وإن توفر أموال للأمة اللي تتطور وتنضف وتطهر لكن مش هتطهر في يوم ولا في الشهور انت بتبني من لا شيء فالأمر فيش واحد بيبني بيته في أسبوع ولا في خمس ست شهور وانت مش تبني بيت ده انت بتبني دولة دولة لكن يلا في كل عصر هنلاقي أبو جهل غلط أبو جهل يتضرع يشكو إلى الله من الصحابة اللهم إنهم أقطعوا للرحم العبارة الثانية قال اللهم إنهم جاءون بما لا نعلم جابوا لنا حاجة اسمها حلال وحرام وإيمان وكفر كلام غريب كده ما كناش نعلمه طب إن كنت البعيد لا تعلم يبقى تعلم لكن لا تعلم تحارب العلم تحارب أهله تحارب دعاته هذه كارثة هذه كارثة بل حتى لو استبان لهم أنه علم حقيقي مش عايز يتبعوه حتى تضرعوا لله بهذا والقرآن يحكي ضراعتهم فيقول وإذ قالوا اللهم إن كان هذا القرآن هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم طب إن كان الحق نطلب الله ليه ولا نطلب من دمرنا ربنا دمرنا رحم الله هارون رشيد لا استغفر الله معاذ بن ابي سفيان دخل عليه رجل من اهل اليمن فداعبه معاويه سيدنا معاويه قال انت من الامه أي أمة اليمن التي لم تجد رجلا يحكمها فلجأت لامرأة إذا مشت اضطرب ثدييها انتوا اللي قبلتوا انه ملكة سبأ تحكمهم بالقيس ما أجهل قومك اليمن ما تحملهاش قال يا أمير المؤمنين أجهل من قومي قومك حين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم حد يمكن قومه أجدادنا كان البعد بهائم بل أستغفر الله من ذنبي في حق البهائم ما أدركوا البهائم إلى هذا الحد اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم إذا ندرك ليس معنى أن الله حكى علينا ما لا نعلم أن هذه تهمة أفرية ده علم ما أحوج البشرية إليه لما يحكي لنا عن عاد ولا عن ثمود ولا عن غيرها من الأمم أو من العرب البائدة اللي عاشوا حياتهم ورحلوا قبل كتابة التاريخ أليس ذلك علم تحتاجه البشرية لتتعلم منه سنن رب البرية يقينا علم يقينا فيه دروس وعبر وعظات قال تعالى بعد أن قص لنا جانبا من قصص السابقين والآخرين قال لقد كان لكم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب عبرة عظة ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وصلت يبقى رب العباد أراد لنا أن نتعظ أن نعتبر فساق لنا القصص وبين لنا فيه سننه وأقداره سبحانه وتعالى وكيف أدار أمر ملكه قبل ميلادنا بل قبل وجودنا بل مع أجدادنا وأسلافنا فحكى لنا التاريخ البشري من آدم إلى عصر النبوة حكاه كله ولذا يقول ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود وذكر ثلاثة من القدماء قوي ثم قال والذين من بعدهم قد ايه قال لا يعلمهم إلا الله ما تعدش آلاف الأمم لا يعلمهم إلا الله ندرك هل كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف هذه المعلومات حتى يعرضها العباد فإن كان النبي لا يعلمها ولا قومه يعلمونها ولا البشرية قاطبة تعلمها أليس وجودها كعلم في الكتاب من عين المعجزات يقينا معجزة يقينا معجزة لو اجتمع الإنس والجن يقدروا يجمعوا المعلومة دي وقد اختفت من التاريخ والمسجل وفي هذا رد على المخابيل الذين قالوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة اللهم الله طب إذا كانوا أساطير الأولين اكتتبها الأولين دول اللي ملولوا معلوماتهم وصلت فين في التاريخ لغاية ما بعد التاريخ من أول ما سجل طب واللي قبل التاريخ جابوا فين أليس في ذلك رد على كل مفتر على كل مجرم على كل منكر للوحي إذا ندرك يا إخواننا ده احنا أمام معجزة مبهرة حاجة تحير العقل وخاصة كل الكلام ده احنا بنقول لسه حول الفترة الأولى من التاريخ فكيف وقد حكى لنا مش تاريخ البشر بس ما قبل البشر متى خلق الخلق وكيف خلق الخلق ها ولذلك العاقل منهم ما احتملش يسمع هذه الأخبار ويقاوم ثبت في الحديث أن عتبة ابن ربيعة عتبة ابن ربيعة وكان من سادة قريش استأذن قريش قال تأذن لي أن أتحدث بلسانكم أتكلم نيابة عنكم أبقى وكيل عنكم مع محمد قال وكلناك فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد يا ابن أخي لقد جئتنا بما لا نعلم قطعت أرحامنا وفرقت جمعنا وأفسدت عبادتنا فماذا تريد منا إن أردت منا ملكا لو هدفك عايز تبقى ملك ملكناك عليه نعملك ملك وسيبك من الدعوة اللي بتدعو عليها سيبك من الإسلام يعني ونشغلك ملك يا أخي إيه المشكلة تبقى ملك وإحنا رجالة بتوعك وإن أردت مالا إن كان هدفك فلوس جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عايز فلوس إن جمعك فلوس وإن كنت مريضا جئنا لك بأحسن طبيب اللي انت عايزه فلما فرغ من حديثه قال النبي بأدبه الجم أفرغت أبا الوليد خلصت كلامك أفرغت أبا الوليد قال فرغت قال فاسمع مني لم ينطق النبي الكلمة من بنات أفكاره بل ساق آيات ربه المتعلقة بالتاريخ ال ال ال تاريخ الخلق قبل خلق الإنس فتلا أول آية سورة فصلت بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تاريخ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا بعد سماع هذا الحق هذا الغيب هذا العلم التاريخي الذي لا طاقة العقول البشرية بإدراك شيء منه فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود عارفينه أبا الوليد سمع الكلمتين دول فمس أمسك بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم وثيابه قال ابن أخي حسبك حسبك أناشدك الله الرحم حسبك كفاية كفاية كفاية وقام مسرعا ليعود إلى قومه وعمال يتلفت فلما رآه أبو جهل قال ما هذا الرعب أرعبك محمد قال والله لقد تلا علي الآيات وأنذرني صائقة مثل صائقة عاد وثمود فخشيت ألا تبلغكم خطاي فيأخذني الله قبل الوصول إليكم كلام مين أبا الوليد عتبة بن الربيع خلي بالنا مجرد تلاوة هذه النصوص كانت كافية أن تهز قلب رجل من أكفر خلق الله ليه أخوانا لأنهم يعوا العربية ويعوا أن هذا الكلام يستحيل أن يصل إليه عقل بشري لا بملكاته ولا بعلومه من الذي أطلع محمدا على خلق السماوات والأرض وكان فيه آدم وكان فيه بشر حد شاهد حد شاف عشان يحكي أو يصف لذا قال تعالى في موطن آخر ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا كنت واخد واحد منهم يساعدني ويتفرج ازاي خلقت او كيف خلقت وصلت يا اخوانا هذه معاني في منتهى منتهى منتهى الخطورة العرب مع جهلهم علموا بأن هذا الكلام معجز يستحيل يطلع عن بشر فكيف لا يعي ذلك حملة الحق أدعياء الإسلام من يدعي الإيمان خلي بالنا فده أمر جلل فرب العزة لم يؤرخ للتاريخ البشري بس لا ده حكى لنا أحداث التاريخ قبل البشري قبل البشري قبل خلق آدم بمئات السنين لما يوصف لنا البدايات فيقول نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة رب ربك بالنون ايه القلم والسطرون حد يعرف عن حاجة النبي يصفه في الحديث الصحيح ثابت يقول أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة التاريخ ده حد سمع عنه في أي كتاب من كتب التاريخ في أي خيال من خيالات البشر ما في قصص خيالية في عقلاء بشرية وصلت لتصف لنا بداية الخلق ولذا يدعونا الرب للبحث في هذا الباب فيقول قل سيروا في الأرض أو لم يسيروا في الأرض فينظر كيف بدأ الخلق ما جربوش مرة يفكروا ازاي بدأ الخلق اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير ازاي يبدئه ازاي بدأ من اين بدأ واحنا في حياتنا العادية بنرى آيات تخيل لو حبة مطر نزلوا في جبل وتجمعوا في واد واستمر المطر ينزل في الوادي ده سنتين ثلاثة متواصلة يتحول لإيه لبحيرة البحيرة دي هتلاقي فيها سمك ولا لأ طب من أين جاء حد فكر بحيرة في الجبل وما كانش موجودة وما حدش خد ذريعة وضعها فيها السمك جه من فين يا اخوانا احداث بتحصل على الارض من اين انشأها ولا الهوا جابها ما تفكروا شوية طيب بتلاقي سمك بس وضفادع وكابوريا وجمبري وأشكال وألوان من المخلوقات من أين جاءت خلي بالنا احنا سكننا في مدينة نصر أول ما جينا كان جبل منطقة جبلية بحت يدوب حبة رملة قدام السكن رشينا عليهم مية بس بدأنا نزرعهم لقينا ضفادع طالعة جت من فيه وعمال تنقنق ونقيك وناموس طلع جه من فين ما كانش موجود يا اخوانا ندرك كيف يبدئ الله الخلق كيف ينشئ الله الخلق بغير ترتيب الناس ها احسبوها السمك وانواع الحيوانات اللي طلعت في البحيرة اللي اتولدت من المية في فترة معينة من اين جاءت من الذي أنشأها دي مش مية جاية من البحر عشان تقول السمك جاي عايم فيها دي نازلة من السماء طب النازل المطر دي فيها سمك حد شاف فيها ضفادع حد لقى كابوريا نازله مع المطر عليكم بخير في الجنه ان شاء الله المطر نزل حاجات تانية كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم يجلس جماعة من أهل الجنة في الجنة فتمر عليهم سحابة فيقول بعضهم لبعض هلا أمطرت ثمرة فاكهة يعني فتمطر لهم ثمرة فيقول بعضهم هلا أمطرت علينا حورة فتمطر حورة نسوان تطلع من وسط المية هتقول له طب دي الجنة لها نظام خاص طب وفي الدنيا من أين جاءت الأحياء في هذا الماء تتحسب العقل بالدماغ من يعلم ترتيب ذلك أإله مع الله أإله مع الله فكر شوية هتلاقي بحيرة زي بحيرة قانون ولا غيرها كل دي يا اخوانا بحيرات نشأت بحبة مطر نزلوا واتجمعوا وعملوا بحيرة كيف نشأ فيها ما نشأ من مخلوقات ترتيب رباني ولا تزال هذه السنة ماضية في أي منطقة جبلية ربنا حول مسير المطر وبدأ ينزل في مناطق ما ينزل ينزل فيها بتحول لبحيرات وتلاقي فيها في ثواني في لحظات تيجي تصطاد يطلع لك سمك جه من فين مش سمك بس ده البحر فيه ملايين المخلوقات ولله در الشاعر حين وصف اللغة العربية بسعتها فشبهها بالبحر فقال أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سألوا الغواص عن صدفاته اسألوا الغواصين لما بينزلوا في بحر يشوفوا ايه اللي احنا بنشوفه من فوق ده واللي بنصطاد بالسنارة ده حاجات بسيطة جدا لا تذكر لما تنزل قاع البحر زي البحر الأحمر تنزل الشعب المرجانية ترى ملاي مليارات الخلائق القواقع والأحشاب والأحياء والأحياء بل حتى نفس اللؤلؤ والمرجان أحياء الشعب المرجانية دي مش حتة جبل ولا خشبة ده مخلوقات حية بتتحرك تلاقي شجرة شجرة ارتفاعها كيلو ونص كلها شعب مرجانية كل شعبة بشكل وبلون كل الألوان اللي تخطر لك بال تراها كل الأشكال عايز وردة عايز شكل عودة عايز شكل كله تلاقي تجده من أين جاء وكيف جاء ومن أتى به ومن أحياه أإله مع الله ولذا يقول وجعلنا وجعلنا من الماء كل شيء حي مين اللي جعل خلصت حد يعرف يجعل سندرك فاحكي لنا التاريخ البشر البشر بس تاريخ الكون من أين نشأ كيف تحول كيف تحور الأحداث اللي وقعت قبل خلق البشرية بملايين السنين هل كان للنبي ولا لأحد من خلق علم بهذا أليس هذا العلم وذكره عين المعجزة إذا ندرك قصة مش قصة قصة تاريخ البشر لوحده وخلي بالنا احنا لسه بنتكلم على التاريخ القديم بس مش الحديث ما قبل التاريخ في البشرية وما قبل البشرية من تاريخ وبدأنا مما قبل التاريخ لأن كل هذه علوم لا علم لابن آدم بها البتة فذكرها وحي ومعجزة تدل على أن هذا الكلام يحال أن يصدر إلا من عند رب الأنام يحال يستعيد أن يجي من عند حد تاني وصلت إذا نقرأ التاريخ القرآن حكى لنا تاريخ عجيب إزاي بدأ خلق الأرض خلق السماوات وترى نصوص تحير الآية اللي ذكرناها أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين يعني خلق الكرة الأرضية كله استغرق مين خلي بالنا الله أكبر يومين خلي بالنا إلى أن قال وقدر فيها أقواتها في كام في أربعة أيام يبقوا كام دول ستة سلامات اتنين واربعة يبقوا ست ده شغل حساب التعبان بتاعك لا اتنين واربعة يبقوا اربعة هتقول لي ما تجيش في الحساب نفس اليومين اللي تم فيهم خلق الارض كان مع خلق الارض خلق الاقوات لكن خلق الاقوات استغرق اليومين اللي فيهم خلق الارض ويومين زيادة يبقى تم خلق الاقوات في كام في اربعة وخلق الارض فرغ منها في كام في يومين يبقى المجموع كام صحصحوا تعلموا عشان ما يجيش واحد خبيث يقول لك اه مش ربنا قال اهو في ستة ايام خلق السماوات والارض استغرق ستة ايام طب في الايه دي عملهم ثمانية أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين أدي يومين أهو وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء فس... وهو... إلى أن قال فسوهن سبع سماوات في يومين يبقى كده ثمانية اتنين واربعة واتنين اتنين اربعة اتنين تقسيمة النادي الاهلي سلامات وصلت فخليكم نصحين تقول له لا هم ثمانية في ظاهر العدد لكن في حقيقتهم ستة لأن خلق الأرض كان وقت خلق أقواتها وصلت طيب خلق الأرض استغرق يومين وخلق السماوات طب أيهما أعظم خلقا استغرقت نفس الموت حدش فكر السماوات السبعة تخلق في يومين والأرض تخلق في يومين ده يدلنا على أن خلق الأرض بلغ غاية الإتقان حتى استغرق نفس الوقت اللي استغرقه خلق السماوات وهذه من أعظم منن الله على الإنسان لأن الأرض ما خلقت إلا للإنسان قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يبقى اللي ما احمدش ربنا على النعمة دي عايز ايه عايز ضرب النعال والنعال عليه قليل ولو ضرب امثاله بالنعال لشكت النعال الله يرحمه يحفظه بقى احد اخواننا الدعاء فاضل كان عاجز قعيد فأذكر في التسعينات استدعاه ضبط الأمن في بلدهم فبقول إيش رأيك فينا مولانا إيه رأيك فينا قال له قل تكون امرأتي طالق بالثلاثة لو أذيتك وأقول لك رأيي بصدق فحمله أن يحلف يمين طلاق بالثلاثة بعد ما حلف قال له قوم إذا صفعت النعال وجوههم شكت النعال قوم إذا صفعت النعال وجوههم شكت النعال النعال اشتكت احنا ايه ذنبنا تضربه بنا الوجوه الكالحة دي وصلت فندرك الشاهد يا إخواني أننا في جهالة عجيبة قاتلة كيف نجهل هذه الدقائق رب العباد يبين لنا هذا المعنى الدقيق كيف استغرق خلق الأرض يومين كاملين نفس الوقت اللي استغرقه خلق السماوات والأرض تخصنا أكثر من غيرنا بل كل ما فيها لنا خلق هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فدلنا ذلك على عظمة اهتمام الرب بابن آدم الذي أبى إلا الجهل بربه وعدم تقديره وتوقيره لذا قل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم اللي جرالك اللي جرالك ويقول في أخرى فما ظنكم برب العالمين اللي عمل لكم الحاجات دي كلها تظنكم به ايه ويقول في ثالثة ما لكم إيه اللي جرالكم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا هات تشيب العاقل تحيي القلب الميت فمتى تحيا قلوبنا متى تعي عقولنا لابد أن ندرك هذه المعاني الدقيقة خلق الأرض يستغرق يومين بس ألا وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام إيه أقواتها دي أمور تتعلق بالأرض مش كده ليه فكأن خلق الأرض وأقواتها استغرق كام أربعة أيام ضعف خلق السماوات والأرض أو أقواتها كلها لمين لينا ده لو استغرقت يوما بس لكانت من أجل النعم كيف وقد قدر فيها أقواتها مع خلقها في أربعة أيام ضعف المدة اللي خلق فيها السماوات يبقى احنا بنفهم ولا احنا مغيبين يعني ايه اقواتها ده عايزينها محاضرة لوحدها اقواتها جمع قوت والقوت في اللغة كما يقول ابن فارس في كتاب مقاييس اللغة وابن منظور في لسان العرب يقول ومادة القوت القاف والواو والتاء من الحفظ والاقتدار ولذا كان من أسماء الله تعالى المقيت والمقيت يجمع في مضمونه اسمين الحفيظ والمقتدر هنخش في موضوع تاني عشان كده قلت لكم عايز محاضره لوحدها اسم المقيت ده عايز محاضره لوحده لكن الشاهد القوت مش المم الناس فاهمه القوت والاقوات يعني الاكل حدش فكر حاجه تاني تقول له قوت يقول لك اه خلاص عارف الطفل ما بقالوش هم الا دي اديله قلم على بقه اديله صباعك هيدخله فوق اديله عصايه هيحشرها في بقه مش كده ولا ايه احنا زي الاطفال بالظبط اي حاجة عايزين نصرفها على المم لا يا اخوانا القوت من الحفظ والاقتدار وكل شيء رب العباد خلقه جعل له قوت ولذا قال تعالى وكان الله خلاص انا اختم يا ابني مش هطول خمس دقايق قدام اتفضل وكان الله على كل شيء يعني على كل شيء يبقى فيه شيء ليس للمقيت فيه أثر بإعطائه قوته يعني الذرة لها قوت والمجرة لها قوت وابن آدم كل جارحة فيه لها قو- لها قوت عينك دي لها قوت ايه القوت مواد وطاقات ربنا بديها لها عشان تبصر لغاية امتى لغاية ما تموت طب ايه اللي بيحفظ لها البصر برضه القوت فالقوت هو الذي يضمن لها استمرارها ويضمن لها أداءها لمهامها وده معنى الحفظ والاقتدار يحفظ عليها عملها وقدرتها على أداء مهامها ما أذن الله لها أن تعمل فالعين لها قوت اصبعك ده ليه قوت اللي بيحركه لو ربنا سلب قوته تلاقيه وقف اتشال المعدة لها قوت قوت عبارة حتة إيه، جلدة حد شايف معدته ها بيطلعوا الأمعاء بتاع الحيوانات وينقعوها في الماء يعملوا منها ايه منفعة عارفين المنفعة اللي بيقطروا منها في الجبنة ادي امعاء المعدة معدتك زي المعدة دي بالظبط عبارة حتة جلد وصلت حتة الجلدة دي هضمت كم عجل ما تحسبش بالكيلو دي بالعجول ليه لان انت في الوجبه هتاكل لك حته قد كده 8 كيلو ده لو انت من المقلين يعني في الاسبوع كيلو في الشهر كام 4 كيلو في السنه كام 48 ل 50 كيلو دخلت لك في عدل وصلت في عمرك كام تخيل المعده دي شغاله بتهضم كل اللحمه دي ايه هي الطاقة والقوة اللي جعلتها تهضم كل هذا اللحم ولم تتأثر هو ده اسمه القوت لو ربنا سلب القوت بتاعها تبقى جلدة مش هتهضم حتى المية وصلت ده اللي هضمته من اللحمة بس فما بالك لو حسبنا الباقي هضمت لها كم مزرعة فراخ ما تحسبش الفرق